الحمد لله مصليا على محمد وآله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على آلائه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصفيائه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما أما بعد فحياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات تحفة الأطفال انتهينا بفضل الله تعالى في اللقاء السابق من باب اللامات ومعنا اليوم باب في المثلين والمتقاربين والمتجانسين قبل ما ناخد باب اليوم أو ورد اليوم هنراجع على باب اللامات اللي خدنا- أخذناه في الحلقة إيه الماضية جاهزين؟ جاهزين إن شاء الله هقول وقول ورايا برضو كما تعودنا قال الناظم رحمه الله تعالى آمين باب لام ال ولام الفعل باب لام ال ولام الفعل للام الحالان قبل الأحرف أولاهما إظهارها فالتعريف قبل أرباع مع عشرات خذ علماه مين ابغي حجك وخف عقيماه ثانيهما إدغامها في أرباع وعشرات أيضا ورمزها فاعي طب ثم صر رحما تفز ضف ذا نعم دع سوء ظن زر شريفا للكرم واللام الأولى سميها قمرية واللام الأخرى سميها شمسية وأظهرن لام فعل مطلقا في نحو قلنا عم وقلنا والتقى ده اللي هناخد عليه اتصالات حضراتكم بإذن الله تعالى وهنسمعه اليوم ناخد بقى الورد الجديد بتاعنا إن شاء الله صلوا على النبي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد قال الناظم رحمه الله تعالى آمين آه، باب في المثلين والمتقاربين والمتجانسين قول ورايا إن شاء الله إن في الصفات والمخارج اتفق حرفان فالمثلان فيهما أحق وإن يكون مخرجا تقربا وفي الصفات اختلفا يلقبا متقاربين أو يكون اتفقا في مخرج دون الصفات حققا بالمتجانسين ثم إنساكا أول كل فالصغير سميا أو حرك الحرفان في كل فقل كل كبير وافهمنه بالمثل سهل إن شاء الله في الحفظ سهل إن شاء الله هعيد تاني قراءة أبيات باب آه، باب في المثلين والقربان والمتجانسين تابعوا معي وقولوا معي برضو إن شاء الله إن في الصفات والمخارج اتفق حرفان فالمثلان فيهما أحق وإن يكون مخرجا تقاربا وفي الصفات اختلفا يلقبا متقاربين أو يكون اتفقا في مخرج دون الصفات حققا بالمتجانسين ثم إنساكا أول كل فالصغير سميا أو حرك الحرفان في كل فقل كل كبير وافهمنه بالمثل ناخد أول اتصال معانا الأستاذ عبد الله من الإسكندرية السلام عليكم عليكم السلام ازيك يا شيخ عبد الله الحمد لله كويس ولا كويس ها كويس اه طيب سمع معنا بقى باب اللامات ليلامي قال ليه ما الحياة
ها مش حافظها اه طيب حافظ ايه في التحفه للام الحلاني طب ما دي اللي عايزينك تسمعها ان شاء الله ماشي مم.
ينفع ينفع أقولها اه اتفضل حبيبي للام الحلال قبل الأحرف لام الحلال قبل الأحرف اولاهما ولاهما إظهارها فالتعريف قبل أربع عشرة وجعلناه أمين بغي حجاك وخف عاقماه وثانيهما إضغامها في أربع وعشرة أيضا وجعلنا ورمزها فاعي و- ورمزها فاعي مم. طيب.
ورمزها فاعي تبصم اغفر رحمن تهفز تفعل تفزان عم مم.
تعصو أظن زر شريفا للكرم جميل للامي واللام الاولى ولا مالولا سميها قمرية ولا مال أخرى سميها شمسية واحذر واظهرن واظهرا ما لا ذاك فعل مطلقا ما لنا فعل مطلقا ها.
في نحو كنا و... و... وكنا وكنا عما التقى والتقى والتقى بارك الله فيك بارك الله فيك معنا اتصال طيب آه طيب معانا عمر من القاهرة السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا شيخ عمر الحمد لله هتسمع معانا باب اللمات طيب اتفضل يقول راجي رحمتك فوري ده مش اللمات.
والسلي والزمزوري ماشي.
الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تالاه ايه يا عمر ع- عمر راح فين أي انت معانا يا عمر أه طب انت إيه لسه نايم ولا ايه ها وبعد هذا النظم للمريد
محمد
عمر شكله كده نام معانا نهى ألو السلام عليكم
ألو السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام اتفضلي يا عليكم نهى
السلام عليكم السلام اتف- اتفضلي يا نهى هتسمع معانا باب اللمات يا ماما يا ماما خليه يسيبني حكم لام الولام الفعل نعم لامي الحالان قبل الأحرف أولاهما إظهارها فالتعريف قبل أربع مع عشرة خذ علمه من ابغى حجك وخف عقيمه ثانيهما إدغامها في أربع وعشرة أيضا ورمزها فعي ورمزها فعي
ثم سر رحمن ثم سر رحمن تخذ بالذي نعم دع سوء ظن انظر شريفا للكرم واللام لولا واللام لولا قمرية خد بالك من تشكيل يا نهى ولا مالولا سميها قمرية
واللام لولا سميها قمرية واللام الأخرى واللام الأخرى الأخرى سميها شمسية واللام الأخرى سميها شمسية امم وأظهرن لما فعل مطلقا في نحو قلنا عم وقلنا والتقى بارك الله فيك يا نهى بارك الله فيك معنا اتصال طيب نكمل بقى آه، احنا آه، اتفقنا ان احنا في كل حلقة هنقول مش شرح بقى لا هنقول معاني الابيات اللي بيقولها الشيخ الشيخ بيقول ان في الصفات ده الباب الجديد اللي هو خدناه النهارده ان في الصفات والمخارج اتفق حرفان فالمثلان فيهما أحق يعني إيه الكلام ده؟ يعني لما يجي لي حرفين زي بعض بالضبط ميم وميم سين وسين شين وشين باء وباء صاد وصاد زاي وزاي أي حرفين زي بعض شكل بعض بالضبط في الرسم إن في الصفات والمخارج اتفق حرفان فالمثلان فيهما أحق أسميهم إيه دول يا عم الشيخ؟ أسميهم مثلين بالمثلين أسميهم إيه مثلين وإن يكونا مخرجا تقاربا يعني المخرج جنب بعضه كده لكن مش زي بعض بالضبط وإن يكون مخرجا تقاربا وفي الصفات اختلفا يلقبا متقاربين طب ايه هم دول طب ناخد اتصال السلام عليكم استاذه شيماء السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازيك يا شيخ اشرف في نعم والله الحمد لله آه، ممكن اسمع ال- الم- المد اللامات اتفضل آه، للام الحالان قبل حروفي ولاهما إظهارها فالتعريف قبل أربع وعشرات خذ علماه من يبغي حجك وخف حجك عقيم- من يبغي حجك وخف عقيماه ثانيهما إدغامها في أربع آه، وعشرات أيضا ورمزها فاعي ورمزها فاعي ورمزها فاعي تمام ثم في الرحمن تفز بفزانعا بعض أصم دعسوة دع سوء ظن ذو شريفا للكرم واللام الأولى سميها قمرية واللام الأخرى سميها شمسية وأظهرن لام فعل مطلقا في نحو قل نعم وقلنا والتقى بارك الله فيك يا استاذ شيماء في كل بركة.
ضيق.
طيب معانا معانا محمد من اكتوبر السلام عليكم وعليكم السلام
ع- السلام عليكم وعليكم السلام ايوه يا شيخ محمد
وعليكم السلام هتسمع معانا اللامات اه ان شاء الله طيب اتفضل حبيبي للام الحالان قبل الاحرف اولاهما اظهارها فلتعرفي قبل اربع مع عشرة خذ علمه من ابغى حجك وخف عقيمه مين ابغي حجك وخف عقيماه
من ابغي حجك وخف عقيمه امم ثانيهما إدغامها في أربع وعشرة أيضا ورمزها فعي طب ثم صل رحما تفز بفزا نعم ضع سوء ظن زر شريفا للكرم ولا ملولة ولا ملولة ولا ملولة
ولا ملولة سمها قمرية ولا ملوخ واللام الأولى سمها قمرية واللام الأخرى سمها شمسية و... و... وأظهرن لام فعل مطلقا في نحو قل نعم وقلنا والتقى وات- ماشي بارك الله فيك بارك الله فيك يا شيخ محمد معانا آيات السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا شيخ آيات الحمد لله كويسة ولا كويسة الحمد لله صلى الله على النبي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صاحية ولا نايمة صح طيب هتسمعي اللامات
ايه اهو كده مش صاحية هتسمعي اللامات
اه للامي قال اه طيب ادفعي
لماذا أفعل ذلك حروف ولام وغيار وأربعة خطة فيها طب نقولها كده مع بعض ها ليلام الحالان قبل الأحرف كملي معايا بقى يلا أولاهما إظهارها فلتعرفي
والبر عشرة خدع معه نوبي حزة كوا خفا قيمة هو ثاني وما هذه أربعة وعشرة أيضا هو عنده هذا امم ثم سل رحمة تغفر للبنان تعفو أذن دش دش دور شيء للقرب واللام الأولى سميها شلف قمرية جميل
اللام سميها شمسية
وأظهرن لما فلقى في حميق أما قلنا والتقى بارك الله فيك يا آيات بارك الله فيك وفي كل الأطفالنا الحلوين الجمال طيب نكمل بقى كلامنا قلنا إن في الصفات والمخارج اتفق حرفان فالمثلان اتفق يعني إيه؟ يعني اتفقوا في كل حاجة في المخرج المكان اللي بيخرجوا منه وفي الصفات يعني هم حرفين زي بعض بالضبط باء باء سين سين زي إيه؟ اذهب بكتابي باء وباء اذهب أدي باء بكتابي باء لو اتفق حرفين بيسمى ايه إن في الصفات والمخارج اتفق حرفان فالمثلان فيهما أحق يسموا إيه مثلان وإن يكونا مخرجا تقاربا وفي الصفات اختلفا يلقبا في المخرج واحد لكن الصفات مختلفة زي إيه زي آه هنقول مثلا الطاء والتاء الدال والتاء الباء والميم هم سبع حالات عندنا في المتجانسين بس قال بعد كده إيه الشيخ سماهم إيه وأن يكون مخرجا تقاربا وفي الصفات اختلفا يلقبا بال إيه بالمتجانسين يسموا إيه متجانسين وبعدين بدأ يقول لي بقى الشيخ بعد كده إيه ثم إن سكن أول كل يعني لما يجي الأول ساكن في النظام في الصنف الأول أو في الصنف الثاني والثاني متحرك ثم إن سكن أول كل فالصغير سميا أسميه إيه؟ أسميه صغير لما يجي الأول ساكن والثاني متحرك أسميه صغير أول كل فالصغير سميا أو حرك الحرفان في كل فقل لما الحرفين يتحركوا كلهم كبير أسميه كبير وافهمانه إيه؟ بالمثل طيب أقول الأبيات تاني وقول ورايا برضو بحيث إن احنا نثبتها إن شاء الله إن في الصفات والمخارج اتفق ده الورد اللي هنسمعه المرة الجاية إن شاء الله فاحفظوه معايا كويس عشان نسمعه كويس إن شاء الله إن في الصفات والمخارج اتفق حرفان فالمثلان فيهما أحق وإن يكونا مخرجا تقربا وفي الصفات اختلفا يلقبا بالمتجانسين ثم إنساكا أول كل فالصغير سميا أو حرك الحرفان في كل فقل كل كبير وافهمنه بالمثل سهل إن شاء الله وأبياته قليلة وحفظه سهل لو مشينا بالشكل دوت مع الحفظ الأبيات بترتيب التحفة بإذن الله تعالى هنيجي على آخر الشهر الكريم وإحنا حافظين أو طالعين بثمرة بمكسب من هذا الشهر المبارك وهو حفظ متن كامل من متون التجويد اللي بتساعدنا على قراءة القرآن بشكل صحيح وهي تحفة الأطفال اللي ربنا سبحانه وتعالى كتب لها الانتشار الرهيب سبحان الله والكبير فالتحفة انتشر بشكل غير عادي في العالم كله كل الناس بتحفظها بإذن الله تعالى أقول بآخر مرة أنا عمال بكرر وعيد عشان أثبت معاكم حفظ المتن هقول المرة دي بقى بشكل بطيء خالص وانتوا تقولوا ورايا طب صلوا على النبي الأول بقى اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد إن في الصفات والمخارج اتفق حرفان فالمثلان فيهما أحق وإن يكونا مخرجا تقربا وفي الصفات اختلفا يلقبا بالمتجانسين ثم إنساكا أول كل فالصغير سميا أو حرك الحرفان في كل فقل كل كبير وافهمنه بالمثل سهل إن شاء الله إن شاء الله ألقاكم بإذن الله تعالى يوم السبت القادم عشان نسمع باب في المثلين والمتقاربين والمتجانسين بارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته